نشترك في مجد الله وفي قداسة الله هو ده هدف وجودنا وهو ده هدف تجسد المسيح ونزوله إلينا كخيمة مضروبة على مستوى الخيام بتاعتنا على الأرض إن إحنا نشترك في قداسة الله وفي مجد الله اجتمع بك فيتقدس بمجدي واقدس خيمه الاجتماع والمذبح وهارون وبنوه اقدسهم لكي يجهنوا لي كل ده علشان اسكن في وسط بني اسرائيل حضور الله الدائم السكنة معناها الإقامة الدائمة الحلول الدائم حضرة الله اللي موجودة في حياة الإنسان عشان الإنسان يتحد بربنا مش بس يتحد بربنا يبقى متمتع بحضور دائم لله في حياته لدرجة انه يشترك في قداسة الله وفي مجده ما هو ده اللي تممه عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا واكون لهم الها فيعلمون اني انا الرب الههم يعلمون يعني يتاكدوا مني يختبروا حضوري الذي اخرجهم من ارض مصر ارض العبوديه اللي حررهم اللي فداهم اللي بررهم اللي قدسهم اللي مجدهم يعلموا يعلموا يعني يختبروا هذا الاختبار يتأكدوا منه فأسكن في وسطهم أنا الرب إلههم ده الهدف النهائي اللي كان ربنا عايز يوصل شعبه إليه ان الله يكون حاضر في حياتهم دائما لكيما يشتركوا في قداسه الله وفي مجد الله وبدون ذبيحه لم يكن ممكنا ان يتمتع الانسان بحضور الله عشان كده قعد يكلمنا عن خيمه الاجتماع ومشتملاتها بعدين قعد يكلمنا عن الذابح الذبيحه الكاهن وكيفية اختياره وكيفية تقديسه وبعدين ابتدى يكلمنا عن عمله وعمله أول حاجة تقديم الذبيحة علشان الله يحضر ويحل ويتحد بالإنسان الوليمة الدائمة الإنسان اللي بياكل في حضور الله ويتحد بشخص الله وشفنا المسيح هو المذبح لكل من مسه يكون مقدسا لما قال لأجلهم أقدس أنا ذاتي المسيح هو الذبيحة والمسيح هو الكاهن الذابح ثلاث حاجات المسيح هو الذبيحة والمذبح والكاهن ده أول عمل من أعمال الكهنة إن هم يقدموا ذبائح مستمرة ليلا ونهارا علشان الشعب يتمتع بحضور الله في وسطهم بس مش بس شغلته الذبيحة اللي هي الكفارة أو الغفران أو المحرقة الدائمة أمام الله تدي يكمل له في عدد 30 بقية عمل الكاهن وتصنع مذبحا لإيقاد البخور من خشب الصمت تصنعه طوله ذراع وعرضه ذراع مربعا يكون وارتفاعه ذراعان منه تكون قرونه يعني كلها خرطة واحدة القرون بتاعة المذبح دي مش هتدق تتركب فيه لا دي دي هتتسبك كلها ايه حتة واحدة منها منه تكون قرونه وتغشيه بذهب نقي سطحه وحيطانه حواليه وقرونه كله يتغطى بالذهب النقي وتصنع له اكليلا من ذهب حواليه تاج وتصنع له حلقتين من ذهب تحت اكليله على جانبيه على الجانبين تصنعهما لتكون بيتين العصويين تحمله بهما لما تيجي تتنقل من مكان لمكان العصاية تتشال من قدام ومن ورا يشيلوها أربع تنفار من ناحيتين وتصنع العصوين من خشب صمت وتغشيهما بذهب وتجعله قدام الحجاب الذي أمام تابوت الشهادة قدام الغطاء الذي على الشهادة حيث أجتمع بك فيوقد عليه هارون بخورا عطرا كل صباح حين يصلح السرج يوقده وحين يصعد هارون السرج في العشية يوقده بخورا دائما أمام الرب في أجيالكم لا تصعدوا عليه بخورا غريبا ولا محرقة أو تقدمة ولا تسكبوا عليه سكيبا ويصنع هارون كفارة على قرونه مرة في السنة من دم ذبيحة الخطية التي للكفارة مرة في السنة يصنع كفارة عليه في أجيالكم قدس أقداس هو للرب ابتدى يتكلم عن العمل الثاني للكاهن العمل الاولاني هو اصعاد الذبيحه على مذبح المحرقه العمل الثاني هو اصعاد البخور على المذبح الذهبي يمكن في حاجه كانت ملفته للنظر جدا لما درسنا في الاصحاحات اللي فاتت تركيب خيمة الاجتماع درسنا كل حتة في خيمة الاجتماع بكل مشتملاتها إلا حاجتين ربنا أخر الكلام عنهم ما ذكرهمش بترتيبهم لو تفتكروا معايا احنا ابتدينا نتكلم من أول قدس الأقداس اللي كان فيه ها تابوت العهد بعدين طلعنا على القدس وفي القدس اتكلمنا عن حاجتين مائدة خبز الوجوه والمنارة الذهبية كان في حاجة اسمها مذبح البخور بس ما اتكلمش عنه ربنا في ترتيبه سكت ما جابش سيرته جاب سيرته في الاخر خالص دلوقتي وبعدين نطلع في الدار الخارجية كان في حاجة اسمها المرحلة النحاسية برضك ربنا ما اتكلمش عنها برغم ان ترتيبها مفروض يكون لكن راح ناطط المرحلة النحاسية واتكلم عن مذبح المحرقة اللي هو المذبح النحاسي اللي بتقدم عليه الذبايح الدموية وبعدين نتكلم عن الباب ربنا أغفل الحديث عن حاجتين ما حطهمش بترتيبهم مذبح البخور والمرحلة النحاسية ما كانش ربنا نسي طبعا يعني وبعدين افتكر فقال له حطهم لا ده ربنا كان يقصد في ترتيب الكلام شيء عشان تعرفوا فعلا ان كل حاجه ذكرت في الكتاب المقدس كانت بارشاد من الروح القدس وفي وقتها وفي ترتيبها ليه ربنا اخر الحديث عن مذبح البخور مع ان مذبح البخور ده جزء اساسي من مكونات القدس مع ان مذبح البخور ده جزء اساسي من مكون من مكونات القدس وليه ربنا اخر الحديث عن المرحله النحاسيه بالرغم انها جزء اساسي من الدار الخارجيه زي ما انتم شايفين ده القدس اللي هيخش من باب القدس من هنا هيدخل من الباب هيلاقي على يمينه مائدة خبز الوجوه وعلى يساره منارة الذهبية بعدين يتقدم يلاقي مذبح البخور مذبح البخور ده قدام الحجاب على طول وورا الحجاب ها تابوت العهد لما جه ربنا اتكلم عن القدس اغفل ده خالص ما جابش سيرته بعد ما اتكلم عن الكهنه واعدادهم واختيارهم وملابسهم وتقديسهم راح رجع اتكلم عن مذبح البخور ادي مذبح البخور قدام الحجاب يفصله عن تابوت الشهاده دي صورة مكبرة لمذبح البخور بالوصف بتاعه انه مربع طوله ذراع وعرضه ذراع وارتفاعه ثلاث اذرع وليه على رأسه اكليل من ذهب مصنوع هو كله من خشب الصمت ومتغطى بالذهب وليه أربعة قرون والقرون دهيت متحدة بيه مش مدقوقة فيه خرطة واحدة قطعة واحدة وكله متغطى بالذهب ايه الحكمة من ان ربنا اخر الحديث عن نفس البخور كل مكونات الخيمة اللي كانت قبل كده اللي اتكلمنا عنها من تابوت العهد ومائدة خبز الوجوه والمنارة الذهبية ومذبح المحرقة كل الحاجات دي والأعمدة والأغطية كانت بتكلمنا عن تنازل الله ومحبته العجيبة واقترابه من الإنسان وكانت الحاجات دي كلها بتشير إلى اللي كان ربنا مزمع إنه يديه للإنسان في شخص المسيح يعني مثلا تابوت الشهادة أو تابوت العهد شفناه انه رمز لاكمال العهد اللي الانسان عجز انه يعيشه مع الله والمسيح اكمل العهد وشفنا ان الغطا الكفاره على قد التابوت تلاقي البر مع العدل الرحمه والحق التقيا شفنا في مائده خبز الوجوه المسيح خبز الحياه او قوام الحياه شفنا في المنارة الذهبية المسيح نور العالم شفنا في مذبح المحرقة المسيح خلاص العالم الحاجات دي كلها كانت بتكلمنا عن ربنا كان ناوي يدي ايه للإنسان لكن دلوقتي مذبح البخور والمرحضة بيكلمونا على ازاي الإنسان ياخد اللي ربنا عايز يديهوله ايه الوسيله اللي يقدر ينال بيها الانسان اللي ربنا عايز يديهوله كيف ياخذ الانسان عطيه الله فمذبح البخور والمرحله النحاسيه تمثله بيمثلوا الوسائل اللي قدمها الله لينا علشان نقدر ننال ما أعده لنا تاني سبب أخر الكلام بسببهم عن مذبح المحرقة والمرحدة إن ربنا ما اتكلمش عنهم إلا ما بعد ما أعطى تعليماته لإعداد وتكريس الكهنة. الكهنة دول هم اللي هيعملوا اللي هيشتغلوا على المرحلة واللي هيشتغلوا على مذبح البخور. ما هو مذبح البخور ده هنشيره هيشير الى العباده والشفاعه بخور المتصاعد ده اشاره الى عباده الانسان من سجود ومن صلاه ومن تسبيح ومن شفاعه بيقدمها مذبح البخور يشير الى العباده والمرحله تشير الى الاغتسال التطهير ودول عمل الكاهن تقول لي طب ما هو مذبح المحرقة يشير إلى عمل الكاهن ليه ربنا ذكره قبل ما يتكلم عن الكاهن ده السبب الثالث اللي ربنا أخر بسببه الكلام عن مذبح البخور والمرحلة النحاسية ان العباده لا يمكن ان تقدم والاغتسال لا يمكن ان يتم الطهاره لا يمكن ان تتم الا لانهم مبنيين على الدم عشان كده بالرغم ان مذبح المحرقه كان مفروض اخر حاجه مذبح الدموي النحاسي كان مفروض اخر حاجه ربنا يتكلم عنها الا انه ربنا سبق واتكلم عنه قبل ما يتكلم عن العباده وقبل ما يتكلم عن التطهير لأن العبادة والتطهير قايمين على الدم وحتى تكريس الكهنة قايم على الدم عشان كده اتكلم عن مذبح المحرقة قبل ما يتكلم عن مذبح البخور وعن المرحلة النحاسية فالحاجات الأولانية دي كلها اللي ذكرت في تركيب الخيمة كانت بتكلمنا عن ربنا عايز يدينا ايه لكن ازاي نحصل على اللي ربنا عايز يديهولنا ده هنشوفه في مسبح البخور وفي المرحله اول سبب تاني سبب ما ذكرش البخور مسبح البخور والمرحله الا بعد ما ذكر الكهنه اللي هيقوموا بالعمل ده ثالث سبب ان العباده مسبح البخور والتطهير في المرحلة مبنيين على أساس الإيه؟ الدم، عشان كده اتكلم عن مذبح المحرقة محرقة قبل ما يتكلم عن مذبح البخور. فمذبح البخور ده يشير إلى العبادة النقية اللي بتتصاعد كرائحة بخور أمام الله ويشير أيضا إلى الشفاعة عشان كده مذبح البخور ده محطوط قدام تابوت العهد في مقابل تابوت العهد تابوت العهد ده عرش الله حضرة الله الله يتكلم من بين الكروبيمين اللي موجودين على الغطاء بتاع تابوت العهد ومذبح البخور دول قدام تابوت العهد يشفع مرحلة النحاسية تطهير إشارة إلى المعمودية اللي, بتتج... اللي بتجدد كل يوم بالتوبة الاغتسال اللي بيتم في المعمودية ولكن يجدد يوميا بعملية التوبة ان احنا عارفين المعمودية ما تتمش إلا مرة واحدة لكن تجديد فعالية المعمودية يتم فين؟ في سر التوبة عشان كده يقولوا سر التوبة هو تجديد للمعمودية وده اللي قاله المسيح من اغتسل اللي استحمى مرة واحدة ليس له حاجة إلا إلى غسل رجليه كل ما بيمشي رجليه هي اللي بتتوسخ فالاغتسال الكامل ده بيتم مرة واحدة في المعمودية لكن غسل الرجلين ده في التوبة والاعتراف كل يوم كل ما بتوسخ وهو ده قمة ما يصل الإنسان إليه في علاقته مع الله إنه يقدم لربنا عبادة نقية مقبولة مفرحة على الله وحياة طهارة حياة قداسة ده غاية ما يريده الإنسان في تقديمه إلى الله الاغتسال والبخور دول رمز للحياة الجديدة النقية اللي احنا بنسعى ان احنا نصل اليها علشان نقدر نقدمها لربنا فربنا يفرح بيها مذبح البخور ده هو المذبح الثاني اللي موجود امام الحجاب داخل القدس اولا مصنوع من خشب صمت واتكلمنا عن خشب الصمت خشب الصمت ده مثله ايه ما بيسوسش يعني غير قابل للخطيه إذا خشب الصمت ده رمز إلى ناسوت المسيح الذي لا يرى فساد خشب الصمت ده بشرية المسيح التي لا يعتريها فساد طب والخشب ده متغطي بالذهب وقلنا ان الذهب ده إشارة إلى لاهوت السيد المسيح اللاهوت المتحد بالناسوت بدون اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير لأن الذهب ده معدن لا يتغير اللاهوت لا يتغير وفوق المسبح فيه تاج فوق المسبح فيه تاج تاج من حوالين داير عشان تتحط المجمرة في النص وتسند النار جمر النار والتاج طبعا اللي حوالين المذبح ده يتكلم عنه بولس الرسول في عبرانيين اتنين يقول يسوع نراه الآن مكللا بالمجد عشان كده ليه تاج يسوع ده الشفيع الأعظم نراه الآن مكللا بالمجد فكل حتة في مسبح البخور دي إشارة إلى شخص السيد المسيح وبعدين القرون زي ما اتكلمنا عن القرون قبل كده القرون إشارة إلى قوة أقام لنا قرن إيه؟ خلاص فقوة المسبح من الشفاعة اللي بيقدمها من العبادة النقية اللي بيقدمها قوة المسيح في شفاعته لأن العبادة اللي قدمها المسيح نيابة عنا هي العبادة الوحيدة النقية المقبولة المسيح كان بيصلي مش عشان يعلمنا الصلاة لا ده المسيح كان بيصلي ايه نيابة عنا بيشفع فينا المسيح لما صام المسيح لما تعمد المسيح صام عنا أربعين يوم وأربعين ليلة وفي معمودية التوبة المغفرة الخطية تاب عنا قدم كل أعماله بالجسد شفاعة لأجلنا عشان كده لينا قوة في قرون المذبح بتاع البخور والقرون دي مش متضفاله دي منه حته منه مش متركباله مش مضافه عليه عشان كده المذبح ده ليه قوه شفاعه عشان كده محطوط قدام تابوت العهد تابوت العزل تابوت العهد ده اللي بيحوي الوصايا واللي يكسر الوصيه ده موتا يموت لكن مذبح البخور واقف قدام تابوت العهد يشفع ويشفع بالعبادة النقية اللي قدمها من أجل الإنسان ويشفع بدمه اللي مسفوك عشان كده هنبص نلاقي ان قرون المسبح دي تمس بالدم مرة واحدة فين في السنة هنجيلها دلوقتي مسبح المحرقة مسبح النحاس اللي كان في الدار الخارجية كان خمس أضعاف مسبح البخور في الأبعاد بتاعته لما نرجع له خمس أضعاف مسبح البخور وارتفاعه ثلاث أضعاف وكان مسبح المحرقة ده أول حاجة يتخبط بيها الإنسان أول ما يخش من باب الدار الخارجية الدم وقد ايه بشاعة الدم وضخامة الدم اللي مطالب من الإنسان نتيجة خطيته. وكانت ضخامة مسبح المحرقة إشارة إلى اتساع مراحم الله وغفران الله للإنسان. إنها تشمل أبعد واحد وأعمق واحد في الخطية. لكن بعكس مذبح البخور مذبح البخور ده كان مخفي عن الأعين لأنه كان داخل القدس محدش يشوفه لكن كان امام الحجاب عمل المسيح الشفاعي الكفاري انه حي يشفع على اجلنا كل حين امام الله في السماويات دي الحاجة اللي مش منظورة اللي احنا مش قادرين نشوفها دلوقتي لكن هو صعد إلى السماوات وجلس في يمين الآب يشفع من أجلنا كان مذبح المحرقة اللي موجود بره مغشد النحاس والنحاس ده اتكلمنا عنه إشارة لاحتمال الدينونة لأن درجة انصهاره عالية 1085 درجة مئوية عشان النحاس ينصهر احتمال الدينونة النار كانت مولعة عليه ليل ونهار لكن مذبح البخور كان مغشى بالذهب المجد والكرامة اللي المسيح متغطي بيها عشان كده الذهب ده إشارة للاهوت وحب اللاهوت للإنسان كان مذبح النحاسي رمز للصليب بينما مذبح البخور كان رمز لقيامة المسيح وصعوده وجلوسه في يمين الآب عشان يشفع فينا كان مذبح النحاسي بره في الدار الخارجية حيث تألم المسيح خارج أورشليم خارج المحلة لكن مذبح البخور كان قدام تابوت العهد أمام عرش الله يفصله عن تابوت العهد الحجاب شفنا ان الحجاب ده ايه شق الحجاب ده كان رمز لجسد المسيح اللي انشق على الصليب فلما انشق الحجاب أزيلت كل العوائق ما بقاش فيه فاصل ما بين مذبح البخور وإيه وتابوت العهد انفصلت كل العوائق عشان كده بصوا معايا كده لآخر آية قريناها لما بيجي يتكلم عن تابوت العهد يقول قدس أقداس هو للرب مذبح البخور ده اتكلم عنه وقال هو ايه قدس أقداس بالرغم ان وضعه الأصلي كان فين في القدس مش في قدس الأقداس لكن ازاي قال عليه انه قدس أقداس لأن الروح شاف بالنبوة ان الحجاب ده ايه هيقع هينفصل هيروح عشان كده في حاجة بتحير الناس اللي بيدرسوا الكتاب المقدس بولس الرسول لما كان بيتكلم في العبرانيين عن مشتملات خيمة الاجتماع في عبرانيين تسعة عبرانيين تسعة عدد واحد شايفين احنا بن- بنربط كتير سفر الخروج بالعبرانيين يقول ثم العهد الأول كان له أيضا فرائض خدمة والقدس العالمي لأنه نصب المسكن الأول الذي يقال له القدس الذي كان فيه المنارة والمائدة وخبز التقدمة أغفل هنا إيه؟ صحصحوا معايا ما كانتش سيرة مذبح البخور قال دي مشتملات القدس مائدة والمنارة وخبز التقدمة لكن ما جابش سيرة مذبح البخور ووراء الحجاب الثاني اللي هو بيفصل ما بين القدس وقدس الأقداس المسكن الذي يقال له قدس الأقداس فيه مبخرة من ذهب وتابوت العهد مغشى من كل جهة بالذهب الذي فيه قسط من ذهب فيه المن وعصا هارون التي أفرخت ولوح العهد وفوقه كربوم المجد مظللين الغطاء أشياء ليس لنا الآن أن نتكلم عنها بالتفصيل بولس هنا دخل مذبح البخور فين في قدس الأقداس دخلوا وراء الحجاب شال الحجاب الناس تقول هو ايه ده ده بولس ما كانش مذاكر كويس العهد القديم ولا ايه ازاي يقول في مبخره من ذهب وان المبخره من الذهب دي قدام تابوت العهد وراء الحجاب دي المفروض انها امام الحجاب لا بولس ما غلطش لان بولس خد اخر كلمه في خروج 30 بالرغم ان اصلا مكان مذبح البخور في القدس لكن الله كان بينظر اليه انه هيتحول الى قدس الاقداس بانشقاق الحجاب وسقوط الحجاب في شخص السيد المسيح لما المسيح مات على الصليب انشالت كل العوائق واصبح مذبح البخور امام تابوت العهد مباشره وشفاعه المسيح ادخلتنا الى الاقداس عشان كده في الطقس بتاع الكنيسه الحلو في لحن بيتصلى وصلاه بيرددها الكاهن مرات كتيره بيقول هذا الذي اصعد ذاته ذبيحة مقبولة على الصليب لأجل خلاصنا فاشتمه أبوه الصالح وقت المساء على الجلجثة أبونا يقولها ثلاث مرات يقولها في وهو بيدي البخور في عشية ويقولها في باكر ويقولها في القداس وقت البولس لما بتشوف أبونا بينزل كده يبخر في وسط الشعب ما هوش بيسلم على الناس يعني بص يجي يقف هنا في النص لما كنا بندرس طقس القداس ويلف في الاتجاهات الأربعة وهو بيردد العبارة دهيت هذا الذي أصعد ذاته ذبيحة مقبولة وقت المساء على الجلجثة فاشتمه أبوه الصالح لأن هو اللي أصعد ذاته ذبيحة على الجلجثة شق الحجاب فدخلنا كلنا من الأربع اتجاهات إلى قدس الأقداس في شفاعته طبعا ده لحن كبير بيتقال في الجمعة العظيمة الناس اللي بتفهم في الألحان لحن بيقطز انف وبرضك بيتقال في عيد الصليب اللحن ده هو هذا الذي أصعد ذاته ذبيحة مقبولة على الصليب لأجل خلاصنا فاشتموا أبوه الصالح وقت المساء كان مذبح المحرقة المذبح النحاس الخارجي عليه الدم ليل ونهار للتكفير ونار مستمرة ليل ونهار بينما مذبح البخور شوفوا في عدد 8 و9 في خروج 30 يقول عنه ايه مذبح البخور فيوقد عليه هارون بخورا عطرا كل صباح حين يصلح السرج يوقده وحين يسعد هارون السرج في العشية يوقده بخورا دائما أمام الرب في أجيالكم يعني إذا كان مسبح المحرقة مولعة فيه النهار والذبائح ليل ونهار مسبح البخور بردك عليه بخور متصاعد ليل وإيه ونهار وبعدين ينبه بمنتهى الشده لا تصعدوا عليه بخورا غريبا في بخور معين اللي هيقدم وهيديهم تركيبته دلوقتي وما تصعدوش عليه محرقه يعني ما تحطوش عليه دم ولا لحم يعني مش اتزنقوا بره من كتر المحرقات يقول لك طب ما نولع في اللي جوه عشان تعرفوا ان ربنا بيقصد حاجه معينه من كل حاجه بيقولها او تقدمه يعني ما تحطوش عليه الدقيق تقدمه الدقيق المذبح ده مخصص فقط للبخور ومش اي بخور ومش اي نار تتحط عليه زي ما هنعرف ان النار اللي وقدت على مذبح البخور النار دي متاخده من مذبح المحرقه لان اول ما جه موسى يقدم الذبيحه جت نزلت نار من السماء وكلت الذبيحه فاخدوا من النار دي وظلوا مشعلين بيها مذبح المحرقه ليل ونهار ويشعلوا بيها مذبح البخور مش من اي نار لان هنشوف بعد شويه ولاد هارون ندام وابيهوه حبوا يشعلوا نار من عندهم من مزاجهم فربنا عمل ايه خدهم على طول ربنا ما يتنازلش لما يقول حاجه يعني ليها معنى محدش يكسره مفيش نار غريبه ولا بخور غريبه تقدم على هذا المذبح اللي انا بقوله هو اللي يتعمل البخور العاطر ليلا ونهار يوقد على هذا المذبح العباده النقيه والشفاعه القويه اللي قدمها شخص المسيح لينا ليلا ونهارا وبقي لينا ما قدمه المسيح لاجلنا ما حدش يقدم على مزاجه لكن يقدم اللي ربنا بيقول عليه ما تبقاش عبادة نافلة نافلة يعني من صنع الإنسان بحسب مزاج الإنسان ربنا في العهد القديم قال ذبائح دموية يبقى ذبائح دموية قايين ما عجبوش الكلام ايه لغوصة الدم دي لا انا هقدم لك يا رب بس هقدم لك من ثمار الايه الارض دي الارض دي ملعونة فربنا رفض ذبيحة قايين ورفض قايين نفسه لما تعوز ترضي حد تديله اللي هو عايزه مش اللي في مزاجك عارفين القصة الشهيرة القطة اللي كانت بتحب صاحبها جدا وبعدين حبت تعبر عن محبتها لصاحبها فخلته عمال ياكل في اللبن بتاعه وراحت جابت اصطادت فار وراحت حاطه له الفار في اللبن ما هو الفار ده بالنسبه لها احسن ايه حاجه وحبت تعبر عن حبها بانها بتقدم له احسن حاجه هو ده اللي احنا بنعمله العباده اللي من صنع البشر اللي بحسب مزاج الانسان لا عايز ترضى الله ترضيه باللي يسره هو مش اللي بيسرك انت لكن هذا المسبح مرتبط بالدم ولا تسكب عليه سكيبا لكن يصنع هارون كفارة على قرونه مرة في السنة في يوم الكفارة ياخد من دم ذبيحة الخطية التي للكفارة مرة في السنة يصنع كفارة عليه في أجيالكم قدس أقداس هو للرب كان رئيس الكهنة وهو داخل إلى قدس الأقداس علشان ينضح الدم على الغطا بتاع التابوت كان وهو داخل يمس قرون مذبح البخور بالايه؟ بالدم. عايز يقول ان الشفاعه بتاعه هذا المذبح قايمه على اساس الدم. والدم ده قدم مره واحده. ذبيحه المسيح قدمت مره واحده فقط. فصنع فداء ابديا. عشان كده قرون المسبح تستمد قوتها من الدم اللي مرشوش عليها قوة شفاعة مذبح البخور فبقت سحابة البخور دي مشتعلة على المسبح ليل نهار تمثل حضور الله قدام تابوت العهد ما بين الكروبيمين في منظر رائع كده لو شفته شعب اسرائيل كله ده اصلا كان ربنا عايزه يبقى عباره عن مذبح بخور مشتعل ليل ونهار يمثل حضور الله وشفاعه عن كل البشريه وكل العالم عشان كده ربنا لما كانوا في البريه كان الصبح يغطي شعبه بايه بسحابه وبالليل عمود نار وكانهم فعلا مذبح بخور لكن الشعب ما فهمش الحته دي الشعب بص لنفسه وما قدرش يقدم شفاعه من اجل الاخرين لانه ما قدرش يقدم عباده نقيه خدنا احنا في الكنيسه بتاعتنا الموقف ده تبص تلاقوا في القداس في طقسه اللطيف اثناء ابونا بيدي البخور في كل الكنيسه ومع تصاعد البخور يقوم الشعب يرتل لحن طيشوري طيشوري ده معناه ايه شوري من شوريا شوريا يعني مجمرة معناها المجمرة الذهب النقي المجمرة دي بتاعت هارون الذهب النقي الحاملة العنبر وعنبرها هو شخص المسيح فبتقول اللحن طيشوري المجمرة الذهب النقي حاملة العنبر التي في يد هارون الكاهن يرفع بخورا على المذبح بالظبط والكاهن عمال يرفع البخور الشعب كله بيردد اللحن ده إشارة إلى العذراء مريم وإشارة إلى كل نفس تحمل المسيح في داخلها في بردك لحن اسمه تي شوري غير تاي شوري تي شوري بردك المجمرة الذهب هي العذراء وعنبرها هو مخلصنا ولدته وخلصنا وغفر لنا خطايانا وده بيتقال في أيام الصيامات العادية الأربع والجمعة لكن في أيام الصوم الكبير يتقال لحن اسمه إن صوتي شوري معناها أنت هي المجمرة الذهب النقي الحاملة جمر النار المبارك بنقولها لشخص العذراء مريم طبعا بولس لما اتكلم عن المبخرة من ذهب في قدس الأقداس بعض التفاسير بتقول ليه قال كده بتقول أصل آه إن رئيس الكهنة كان بيبقى في إيده شورية ويخش بيها إلى قدس الأقداس مرة واحدة فين؟ في السنة وبعد ما بيدي البخور داخل قدس الأقداس بيسيبها متعلقة قدام تابوت العهد لكن في واقع الامر كلمه المبخره من ذهب هي هيها مذبح الايه الذهب نفس الكلمه العبريه هي مذبح البخور اللي مصنوع من ذهب موجود باستمرار امام حضره الله وعشان نشوف قد ايه ان العباده النقيه اللي الانسان بيقدمها ايضا تطهر الانسان فاكرين في أشعيا ستة لما أشعيا شاف حضرة الله جالس الله جالس على الكرسي والشيروبيم والسيرافيم عمالين يقول قدوس قدوس رب الصباوت راح عامل ايه؟ صرخ ويل لي قال ويل لي لأني هلكت لأن إنسان نجس الشفتين وساكن وسط شعب نجس الشفتين فراح واحد من السرافيم خد جمرة من على مذبح البخور بملقط ومسها ايه؟ شفتيه. فقال له هذه مست شفتيك فانتزع اسمك اسمك خطيتك اللي لازقه فيك دي انتزعت شدت بقوه منك وكفر عن خطيتك. هي دي شفاعة دم المسيح وشفاعة حياة المسيح من أجلنا للتكفير عن خطايانا والنزع الخطية منا. كان كل ده إشارة الهدف اللي ربنا عايز يوصله إني أجتمع بالإنسان وأسكن في وسطه. عشان تقدروا تفهموا معنى هذا الخطير لو طلعنا سفر الرؤيا في الآخر خالص إيه الهدف من الكتاب المقدس كله؟ وإيه الهدف من كل الحكاية اللي إحنا عمالين نقولها؟ لما يوحنا شاف بقى المسيح في مجيئه الثاني وشاف المسيح وشاف الملكوت عرف الملكوت ده بإيه؟ في رؤية 21 عدد واحد رؤية 21 ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة لأن السماء الأولى والأرض الأولى مضتا والبحر لا يوجد فيما بعد وأنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله مش الإنسان هو اللي رايح لها ده هي اللي نازلة لحد مين الإنسان مهيئة كعروس مزينة لرجلها وسمعت صوتا عظيما من السماء قائلا هو ذا مسكن الله مع الناس هو سيسكن معهم وهم يكونون له شعبا والله نفسه يكون معهم إلها وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم والموت لا يكون فيما بعد ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد لأن الأمور الأولى قد مضت ما هو ده اللي كان ربنا عايز يعمله من خلال إيه خيمة الاجتماع إنه يسكن وهو يكون لهم إيه إلها وهو ده ملكوت السماوات الحضور الدائم في حضرة الرب مقدسين بمجد الرب وممجدين بمجد الرب هو ده السماء كلها هو ده معنى الحياة الروحية كلها ده اللي ربنا عايز يوصلنا ليه من سفر الخروج إصحاح 30 صفحة 11 وكلم الرب موسى قائلا إذا أخذت كمية بني إسرائيل بحسب المعدودين منهم يعطون كل واحد فدية نفسه للرب عندما تعدهم لئلا يصير فيهم وبأ عندما تعدهم هذا ما يعطيه كل من اجتاز إلى المعدودين نصف الشاقل بشاقل القدس والشاقل هو عشرون جيرة نصف الشاقل تقدم تقدمة للرب كل من اجتاز من المعدودين كل من اجتاز إلى المعدودين من ابن عشرين سنة فصاعدا يعطي تقدمة للرب الغني لا يكثر والفقير لا يقلل عن نصف الشاقل حين تعطون تقدمة للرب للتكفير عن نفوسكم وتأخذ فضة الكفارة من بني إسرائيل وتجعلها لخدمة خيمة الاجتماع فتكون لبني إسرائيل تذكارا أمام الرب للتكفير عن نفوسكم وكلم الرب موسى قائلا وتصنع مرحبة من نحاس وقاعدتها من نحاس للاغتسال وتجعلها بين خيمة الاجتماع والمذبح وتجعل فيها ماء فيغسل هارون وبنوه أيديهم وأرجلهم منها عند دخولهم إلى خيمة الاجتماع يغسلون بماء لئلا يموتوا أو عند اقترابهم إلى المسبح للخدمة ليوقدوا وقودا للرب يغسلون أيديهم وأرجلهم لئلا يموتوا ويكون لهم فريضة أبدية له ولنسله في أجيالهم مجدا للثالوث الأقدس بعد ما اتكلمنا عن اختيار رئيس الكهنة وملابسه وعن طقس تكريسه وعن عمله من تقديم الذبائح على مذبح المحرقة وتقديم البخور على مذبح البخور الذهبي اللي موجود في القدس ابتدى ربنا ينقلهم نقلة أخرى ويكلمهم عن حاجة اسمها فضة الكفارة ان لما يجي موسى يعد الشعب كل واحد من الشعب يدفع نصف شاقل من سن عشرين سنة فما أكثر وإن الكل يدفع نفس القيمة الغني أو الفقير الكل هيدفع نفس الق- القيمة ويجمع فضة الكفارة دهيت ويستخدمها في خدمة خيمة الاجتماع وده كان أول إحصاء يتعمل لشعب إسرائيل والتعداد أو الإحصاء ده تلاقوه موجود في سفر العدد عشان كده تعرفوا إن السفر الرابع من أسفار موسى الخمسة سمي بسفر العدد ليه سمي بقى بسفر العدد لأنه بيبتدي بذكر التعداد أو الإحصاء اللي ربنا أمر موسى بإنه يعمله عشان يعد كل فرد من بني إسرائيل عشان كده تسمى هذا بسفر العدد ويمكن الواحد يقول ايه فايدة ان ربنا يقعد يعد في الناس او لما يجي يقرا كده اول اصحاحات سفر العدد يلاقي ان من سبط فلان كذا معدود ومن سبط فلان كذا معدود ومن سبط فلان يقول ايه فايدة الارقام دي حقيقة ان ربنا بعد ما كلمهم عن بناء خيمة الاجتماع وإن خيمة الاجتماع دي هدفها إنه يكون حاضر في وسطهم وإن هم يتقدسوا بحضور مجد الله في وسطهم حب يقول لهم إن كل واحد من شعب إسرائيل له مكانة أمام الله إن كل واحد معدود له مكانته وله قيمته ومعروف باسمه امام الله فكان الهدف الاساسي ان كل واحد يحس بانه معدود محسوب العمليه ما هياش مجموعه كده من الناس موجوده وخلاص لكن ربنا حب يدي كل انسان الاحساس بالقيمه بتاعته انه معروف في نظر الله دعوتك باسمك انت لي خرافي ادعوها بايه باسمائها ان كل واحد معروف عند ربنا كل واحد منا معروف عند ربنا ليه قيمته وليه مكانته عند الله ما هواش واحد من ضمن الملايين اللي موجودين في العالم لكن حضور الله في خيمة الاجتماع عايز يربط علاقة شخصية بين كل واحد وشخص الله كل واحد يبقى له تمتع في حضور الله عشان كده بعد شوية هنشوف في سفر العدد ربنا مش عبد كل واحد وبس لا ده وحدد لكل واحد مكانه فين حوالين خيمة الاجتماع مين اللي يسكن ناحية الشرق مين اللي يسكن ناحية الغرب مين اللي يسكن ناحية الشمال مين اللي يسكن ناحية الجنوب ومش بس حدد لكل واحد مكان سكناه هيقعد فين لكن حدد لكل واحد مكان عمله هيعمل ايه عشان كده سفر العدد بنبص نلاقيه هو تنظيم الحياة في حضرة الله ازاي كل واحد يحس بوجوده ويعرف مكانته ويعرف عمله فربنا قال لموسى عد الشعب وكل واحد تعده هيدفع نص شاقل فضة الحقيقة في آية لطيفة في سفر حسقيال تورينا معنى يعني إيه الواحد معدود حسقيال عشرين في حسقيال عشرين عدد سبعة وثلاثين وأمركم تحت العصا وأدخلكم في رباط العهد تاني شوفوا ربنا بيكلم شعب إسرائيل بيقول لهم إيه وأمركم أمركم يعني أمرركم واحد واحد تحت العصا وأدخلكم في رباط العهد وأعدل منكم المتمردين والعصاة علي وأخرجهم من أرض غربتهم إيه أمركم تحت العصا وأدخلكم في رباط العهد دي معناها إيه تعرفين فلسطين كانت مشهورة بالرعي والراعي بعد ما بيرعى قطيعه طول النهار في المراعي يرجع يجمعهم في الحظيرة الراعي بيبقى عنده مثلا ألف خروف ولا ألفين خروف بعد ما ينهي اليوم ويجي يدخلهم الحظيرة ما بيوصلهمش لحد الباب ويقول لهم خشوا لا بيروح واقف على باب الحظيرة وفرد العصاية بتاعته قافل بيها الباب ويفوت خروف خروف من تحت العصاية عشان يعدهم عشان يكتشف لو في خروف ناقص هيعرف منين ان في خروف ناقص بالنظر كده مش هيعرف لكن كل يوم بعد نهاية اليوم لما يجي يدخل الخرفان الحظيرة يعدهم خروف خروف وعلشان يعرف يعدهم لازم يعدي واحد واحد تحت العصاية ومن هنا يقدر يكتشف ان في خروف نقص فيقوم يسيب التسعة وتسعين جوه الحظيرة ويطلع يدور على الخروف التايه فدي فايدة التعداد ان ربنا عايز يقول انه بيعد الخراف بتاعته اللي في الحظيرة يوميا عشان يفتقد الضال والمفقود يدور عليه عشان يدخل بقى كل واحد من شعب اسرائيل الى خيمه الاجتماع ربنا عدهم عشان يقول لكل واحد انت داخل الى جوه الخيمه عشان تستريح جوه الحظيره هي دي معنى امركم تحت العصا وادخلكم في رباط العهد اعديكم من تحت العصايه واحد واحد عشان اعدكم وكل واحد يخش معايا في عهد يدخل معايا الى داخل الخيمه الى داخل الحظيره حيث الراحه طبعا عارفين ان العصايه بتاعت الراعي دي على طول كانت ترمز لايه الصليب اللي المسيح من خلاله مده عشان يعدي واحد واحد منا تحتيه عشان يطلع اللي ناقص ويفتقده ويجيبه فكان أول حاجة من هدف التعداد إن كل واحد يشعر بمكانته وبقيمته. إنه ليه مكانة عند الله وليه قيمة عند الله. تاني حاجة قالها ربنا للشعب إن اللي يتعد هيدفع نصف شاقل من الفضة وسمى الفضة دي فضة الكفارة واللي مش هيدفع يصيبه الوباء يموت يعني ايه معنى ان الواحد لازم يدفع هو ربنا محتاج النص شاقل النص شاقل ده قيمة بسيطة جدا عشرين جيرة بحسب الميزان أو الوزن بتاع العملات اللي كانت في هذا الوقت معنى الإنسان إنه بيدفع فضة الكفارة انه يشعر بانه مفدي ان في ثمن اتدفع فيه مدفوع فيه ثمن صحيح ربنا ما غلاش في انه يطلب من الانسان ثمن كبير لكن حب ان الانسان يحس كل واحد بيجي يدفع معناه انه شعر بان ربنا افتداه دفع ثمنه افتداهم من ارض مصر بيد قويه وبذراع رفيعه افتداهم من العبوديه حررهم من اسر فرعون عنهم في البريه لمده اربعين سنه فمعنى الانسان انه يدفع انه بيعترف بانه مفدي بيعترف بان في ثمن اتدفع فيه والانسان اللي ما يعترفش ان في ثمن اتدفع فيه الانسان ده يموت لانه مش حاسس انه مفدي مش متمتع بالفداء والانسان الذي لا يفدى ليس له حق في الحياه في سفر أشعية ربنا يكلم الشعب في أشعية 43 يقول له لا تخف يا يعقوب يا شرذمة إسرائيل ارجع إلي لأني فديتك لأنك صرت عزيزا ومكرما في عيني اعرف ان انا فديتك وفديتك لانك عزيز ومكرم وغالي جدا في نظري فكان ربنا هدفه من انهم يتعدوا وان كل واحد يتعدي يدفع نصف الشاقل ان كل واحد يشعر بانه مفدي مفدي يعني في ثمن الدفع بداله يقول له بردك في اشعياء 43 جعلت مصر فديتك ما هو موت ابكار المصريين فداء عن ابكار بني اسرائيل وضرب المصريين وغرق فرعون وكل جنوده فدية لكي ما يتحرر شعب إسرائيل في ثمن الدفع عشان انت تخرج للحرية في ثمن الدفع علشان انت يكون ليك كيان فلازم تشعر انك مفدي عشان كده يقول له ارجع الي لاني فديتك انا اللي فديتك لانك صرت عبيدا ومكرما في عيني وانا قد احببتك وربنا فداه لانه احبه شيء 43 يكلم اسرائيل يعقوب المفدي لأنه محبوب ولأنه غالي وعزيز ومكرم جدا في عيني الله طيب يا موسى هتعد أنهي ناس قال لك تعد من سن عشرين فصاعدا ده اللي هيدفع نصف الشاقل فضة الكفارة وسن العشرين ده سن الإدراك سن الوعي والفهم قبل العشرين بيبقى الإنسان لسه مراهق انفعالي عاطفي ما يعرفش يوزن الأمور كويس لكن سن العشرين بيسموه كامل السن فاسألوه فاكرين المولود أعمى لما أبوه وأمه حبوا يهربوا من السؤال عشان ما يطردوش خارج المجمع لما الجم اليهود يسالوه هو ده ابنك ولا لا قالوا لهم اه ده ابننا قالوا لهم طب ازاي فتح خافوا لا يقولوا ان المسيح اللي فتح عينيه فاليهود يطردوهم منين من المجمع راحوا قالوا لهم ايه روحوا اسالوه هو كامل السن هو عدى العشرين هو اللي يقول لكم فكان كل واحد عدى سن العشرين يعني عنده كمال الادراك كمال الفهم انك لازم تدرك وتفهم يعني ايه انت مفدي يعني ايه انت مشترى بثمن ربنا ما بيطالبش حد قبل الميعاد بتاعه لكن ربنا بيطالب ان اللي يؤدي فضة الكفارة ده يبقى فاهم يعني ايه هو مفدي وحدد لهم القيمة نصف شاقل بشاقل القدس الغني ما يزودش ما يقولش انا معايا فلوس كتيرة هدفع اكتر والفقير ما يقللش ربنا اختار قيمة العشرين جيرة دي اي حد يقدر يدفعها أول حاجة عشان يقول إن الكل متساوي أمام الله. الكل ثمنه واحد قدام ربنا. محدش يقول أصل أنا غني ولا التاني يستقل بنفسه ويقول أصل أنا فقير. الكل في نظر الله واحد. ليس ذكر ولا أنثى، ليس يهودي ولا أممي، بربري ولا فكيسي، عبد ولا حر، الكل في نظر الله متساوي. وفي نفس الوقت الكل لازم يدفع لان الكل محتاج الى الفداء لان الكل مشترى الكل قد افتدي والشاقل لازم يكون شاقل القدس بحسب حساب الله مش بحسب مزاج الانسان بالعمله اللي بتستخدم في القدس العمله المقدسه اللي ربنا وزنها مش بحسب مزاج الانسان مش بحساب البشر ولكن بحساب الله وسماها فضة كفارة وكلمة كفارة من كلمة كفر يعني غطاء للنفس بتغطي نفسك بالفضة اللي انت هتدفعها وهتدفعها لانك شاعر انك مفدي ومفدي لانك معدود من شعب الله ومريت من تحت العصاية زي الآية اللي قلناها أمركم تحت العصا اللي حسس إن الراعي دخله إلى الحظيرة لازم يدفع طب تعمل بيها إيه يا موسى الفضة اللي هتجمعها دي من فضة الكفارة قال له تاخد فضة الكفارة دي وتستخدمها في الخدمة في خيمة الاجتماع. لو طلعنا خروج 38 بعد 8 إصحاحات كده خروج 38 عدد 25 وفضة المعدودين من الجماعة مئة وزنة وألف مئة ألف يعني وسبعمائة شاقل وخمسة وسبعون مئة ألف سبعمية خمسة وسبعين اللي اتجمعوا من اللي اتعدوا من شعب إسرائيل مئة وزنة وألف وسبعمائة شاقل وخمسة وسبعون شاقلا بشاقل المقدس للرأس نصف شاقل نصف الشاقل بشاقل المقدس لكل من اجتاز إلى المعدودين من ابن عشرين سنة فصاعدا وخد الفضة دي كلها يقول استخدمها في انه عملها في عدد 38 في النهاية صنع منها رذذا للأعمدة رذذ يعني خطاطيف وغش رؤوسها تيجان للأعمدة وصلها بقضبان من الفضة استخدم الفضة اللي اتجمعت دي في خدمة خيمة الاجتماع الثمن اللي احنا بندفعه يستخدم لخدمة الكنيسة عشان كده احنا لما بنخدم في الكنيسة ما بنخدمش تفضلا منا على الكنيسة لما بنخدم الكنيسة خدمة العطاء أو خدمة الكلمة أو خدمة الفقراء أو أي نوع من أنواع الخدمات اللي احنا بنقدمها في الكنيسة ده مش تفضلا منا لكن ده إحساسا منا بأن احنا مفديين فاعترافنا وشكرنا لله بأن احنا مفديين بنقدم له حاجة مش لأن الكنيسة فقيرة محتاجة ولا علشان نثبت نفسينا ولا عشان ما بيبصلناش احنا بندفع في الطبق ولا ما بندفعش في الطبق انا لما بدفع اي حاجه بدفع لاحساسي اني مفدي عشان كده ربنا ما طالبش من حد يدفع الا اللي عنده الادراك الكامن الا اللي فوق سن العشرين اللي فاهم يعني ايه انا بدفع بدفع لاني شاعر اني مفدي واللي مش شاعر انه مفدي مش هيقدر يدفع واللي مش متمتع بالفداء مصيره الوباء الموت الهلاك عشان كده احساسهم بانهم مفديين وانهم متغطيين بالكفاره هو ده اللي خلاهم يدفعوا فضه الكفاره فقال له اذا عديت الشعب او اذا احصيت الشعب فكل واحد يتعدى لازم يدفع لئلا يصير الوباء فيهم في قصة لطيفة جدا نلاقيها في حياة داود النبي في مرة حب يعد الشعب لو طلعنا سفر أخبار الأيام إصحاح 21 أخبار أيام الأول إصحاح 21 يقول وقف الشيطان ضد إسرائيل الشيطان اتغاظ من مملكة إسرائيل اللي كان أيامها داود ملك عليها المملكة اتسعت جدا وأغوى داود ليحصي إسرائيل فراح مدخل في فكر داود وفي قلبه انه يعد الشعب خدوا بالكم الاحصاء ده مش من مين مش من الله ده من الشيطان داود حب يشوف ممتلكاته وقدرة الشعب والجيش بتاعه وإمكانياته قد إيه علشان يحس بعظمته وبقدرته. فراح حطت الفكرة دي الشيطان في قلبه إنه عد الشعب. وهيعد الشعب ومش هيخلي الشعب يدفع حاجة فضة الكفارة. هو هيعد الشعب بس لمجرد إنه يحس بقدرته ومملكته وعظمته. فقال داود ليؤاب ورؤساء الشعب اذهبوا عدوا إسرائيل من بئر سبع إلى دان من الشمال للجنوب واتوا إلي فأعلم عددهم فقال يؤاب بالرغم انه كان دهية ومصيبة يؤاب ده لكن في الموقف ده كان عنده حق ليذد الرب على شعبه أمثالهم مئة ضعف يؤاب هنا كان بينطق بالحكمة فقال لي يذد الرب على شعبه مش على شعبك يا ايه يا داود يؤاب هنا بينبهه ان الشعب ده مش شعبك ده شعب مين شعب الله ايه يا داود اللي انت هتعمله ليذد الرب على شعبه امثالهم مئة ضعف اليسوا جميعا يا سيدي الملك عبيدا لسيدي لماذا يطلب هذا سيدي لماذا يكون سبب اثم لاسرائيل الموضوع ده موضوع خطير فاشتد كلام الملك على يؤاب قال له مالكش دعوه روح انا بقول لك عد الشعب نفذ فخرج يؤاب وطفى في كل اسرائيل ثم جاء الى اورشليم فدفع يؤاب جملة عدد الشعب إلى داود فكان كل إسرائيل ألف ألف ومائة ألف رجل مليون ومائة ألف مستل السيف ويهوذا ربعمية وسبعين ألف رجل مستل السيف وأما لاوي وبنيامين لاوي ده السبط اللي بيخدم ربنا وبنيامين ده كان أول سبط ملوكي فلم يعدهم معهم لأن كلام الملك كان مكروها لدى يؤاب يؤاب كان بيعد هو متضايق فجم عن السبطين دول وراح بعد عنهم وقبح في عيني الله هذا الأمر فضرب إسرائيل فقال داود لله لقد أخطأت جدا حيث عملت هذا الأمر والآن أذل إثم عبدك لإني سفهت جدا فحس داود انه عمل شيء سفيه جدا تجاه الله انه حب يقتني الشعب لنفسه مش لله فكلم الرب جاد الرائي داود وقال اذهب وكلم داود قائلا احد الانبياء اسمه جاد الرائي ربنا حركه وبعته لداود هكذا قال الرب ثلاثة أنا عارض عليك فاختار لنفسك واحدة منها فأفعله بك فجاء جاد إلى داود وقال له هكذا قال الرب اقبل لنفسك إما ثلاث سنين جوع أو ثلاث أشهر هلاك أمام مضايقيك تنهزم في الحرب وسيف أعدائك يدركك أو ثلاثة أيام يكون فيها سيف الرب وباء في الأرض قال اختار حاجة من الثلاثة دول تجوع ثلاث سنين ولا تفضل مهزوم ثلاث شهور ولا ثلاث ايام وباء وملك الرب يعثو في كل تخوم اسرائيل فانظر الان ماذا ارد جوابا لمرسلي فقال داود لجاد قد ضاق بي الامر جدا دعني اسقط في يد الرب لأن مراحمه كثيرا ولا أسقط في يد إنسان ما هو لو في جوع هيضطر يرجع للملوك اللي حواليه عشان ياخد أكل ولو في حرب هيقع في إيدين الأعداء فالأحسن حاجة أقع في الوباء لأن الوباء ده في إيدين الله فجعل الرب وباء في إسرائيل فسقط من إسرائيل سبعين ألف رجل وأرسل الله ملاكه على أورشليم لإهلاكها اورشليم في الوقت ده كانت العاصمه الجديده وفيما هو يهلك راى الرب فندم على الشر وقال للملاك المهلك كفى الان رد يدك وكان ملاك الرب واقفا عند بيدر ارنان اليابوسي الحظيره والمخزن اللي بيجمع فيه القمح ارنان اليابوسي ورفع داود عينيه فراى ملاك الرب واقفا بين الارض والسماء وسيفه مسلول وبيده ممدود على أورشليم فسقط داود والشيوخ على وجوههم مكتسين بالمسوح وقال داود لله ألست أنا هو الذي أمر بإحصاء الشعب وأنا هو الذي أخطأ وأساء وأما هؤلاء الخراف فماذا عملوا فأيها الرب إلهي لتكن يدك علي وعلى بيت أبي لا على شعبك لضربهم فكلم ملاك الرب جاد أن يقول لداود أن يسعد داود ليقيم مذبحا للرب في بيدر أرنان اليابوسي فصعد داود بحسب كلام جاد الذي تكلم به باسم الرب فالتفت أرنان ورأى الملاك وبنوه الأربعة معه اختبأوا وكان أرنان يدرس الحنطة وجاء داود إلى أرنان وتطلع أرنان فرأى داود وخرج من البيدر وسجد لداود على وجهه إلى الأرض فقال داود لأرنان أعطني مكان البيدر فأبني فيه مذبحا للرب بفضة كاملة أعطني إياه فتكف الضرب عن الشعب فقال أرنان لداود خذه لنفسك وليفعل سيدي الملك ما يحسن في عينيه انظر قد أعطيت البقر للمحرقة والنوارج للوقود والحطب للتقدمة الجميع أعطيت فقال الملك داود لأرنان لا بل شراء أشتريه بفضة كاملة لاني لا اخذ مالك للرب يعني ما اقدمش للرب تقدمها على حساب غيري لازم ادفع ثمنها خدوا بالكم من الحته دي ما تقدمش حاجه لربنا على حساب حد تاني غيرك انت عايز تقدم حاجه لربنا تدفعها من معاك تتحمل مسؤوليتها مش على حساب غيرك فقال الملك داود لأرنان لا بل شراء أشتريه بفضة كاملة لأني لا أخذ مالك للرب فأصعد محرقة فأسعد محرق محرقة مجانية ودفع داود لأرنان عن المكان ذهبا وزنه 600 شاقل وبنى داود هناك مسبحا للرب وأصعد محرقات وذبائح سلامة ودعا الرب فأجابه بنار من السماء على مسبح المحرقة نزلت نار وكلت الذبيحة اللي قدمها داود وأمر الرب الملاك فرد سيفه على إلى غنده في ذلك الوقت لما رأى داود أن الرب قد أجابه في بيدر أرنان اليابوسي وذبح هناك ومسكن الرب اللي هو خيمة الاجتماع في الوقت ده ما كانتش في أورشليم كانت في حتة اسمها جبعون ومسكن الرب الذي عمله موسى في البرية ومسبح المحرقة كان في ذلك الوقت في المرتفعة في جبعون لم يستطع داود أن يذهب إلى أمامه ليسأل الله لأنه خاف من جهة سيف ملاك الرب ففي اللحظة دي قرر داود أنه يبني الهيكل في مكان بيدر أرنان اليابوسي لأن الخيمة كانت في الوقت ده في جبعون لكن ربنا عارفين القصة قال له مش أنت اللي تبني ابنك هو اللي هيبني المكان ده عشان كده في مكان الهيكل في بيدر أرنان اليابوسي ده نفس المكان اللي إبراهيم قدم عليه إسحاق ها محرقة نفس الجبل جبل المريا اللي فيه بيدر أرنان اليابوسي اللي هو حاليا قبة الصخرة مسجد قبة الصخرة فكان المكان ده المكان اللي اترفع فيه غضب الله او دينونة الله بسبب ان داود احصى الشعب من غير ما يديهم الاحساس بانهم مسبيين واللي فداهم هو ربنا لكن احصى الشعب علشان يحس ان دي هي ايه قوته الشخصية ومجده وعظمته فعشان كده ضربهم بالوباء فكان كل واحد يحصى يعد لازم يدفع نصف شاق للقدس عشان كده قال له اذا احصيت فلابد انه يدفع لئلا يصير فيهم الوباء وفعلا ده حصل ايام داود لان ربنا عايز يعلمهم ان الكفاره الفداء هو اساس كل عمل الله لاجل شعبه هو ده اللي ربنا عمله من اجل الشعب وهو ده محور العلاقه بيهم انهم مفديين وهو سكن وسطيهم لانه افتداهم اشتراهم فلازم يحسوا بهذا الاحساس عشان كده نبص نلاقي بولس الرسول وبطرس يكلمونا كتير انتم اشتريتم بايه بثمن فمجدوا الله في اجسادكم وارواحكم ان انت مفدي مفدي يعني انت مش ملك نفسك انت مفدي حد دفع فدائك دفع ثمنك بطرس الرسول يقول علينا ان احنا شعب اقتناء يعني شعب الله اقتناه بدمه مقتنى مدفوع ثمنه اشتريتم ليس بذهب ولا بفضة بل بدم كريم بلا دنس بلا عيب عشان كده تبص تلاقوا آيات كتيرة موسى بيتكلم فيها والأنبياء بيتكلموا فيها عن الفداء موسى لما يقف يشفع في الشعب لما غلط يقول له شعبك هذا الذي فديته تنسيت يا رب ان انت دفعت ثمنهم ازاي تغضب عليهم شعبك يا رب الذي فديته وربنا يقول لنا كده لما يحب يرجعنا ارجع الي لاني فديتك انت ملكي ارجع لي مرة تاني في سفر أشعيا إصحاح خمسين ربنا بيعاتب شعب إسرائيل اللي فداه بيعاتبنا في نفس الوقت أشعيا عدد اتنين يقول لماذا جئت وليس إنسان ناديت وليس مجيب أنا جيت ومحدش استقبلني عمال أنادي ومحدش بيجاوبني هل قصرت يدي عن الفداء هو انا انتوا ما بتردوش عليا ليه هو انا ما فدتكوش ربنا بيقول للانسان كده هو انا ما دفعتش ثمنكم عمال انادي عليكم ومحدش عايز يكلمني هو انا ايديا ما دفعتش ثمنكم انتوا ملكي هل ليس في قدره للانقاذ وانا قصرت في فدائكم ليه بنادي ومحدش بيجيب مددت طول النهار يدي لشعب معاند وقاسي ربنا مادد ايديه طول النهار مستني حد يمسك في ايده ومحدش عايز يمسك في ايده وربنا بيستعجب وانا ما فدتكوش انا ما اشتريتكوش بتمن ليه هذا الشعب اداني القفا للوقت الوجه لانه مش حاسس انه مفدي او نسي او تناسى بانه مفدي فضة الكفارة دي خدوا بالكم ما كانتش مقابل للتكفير عنهم لا دي ما بيدفعوهاش عشان يتكفر عنهم لا ده بيدفعوها لانهم ها كفر عنهم اوريدي فضة الكفارة دي مش ثمن للتكفير لكن فضة الكفارة دي اعترافا بأنهم تمتعوا بالتكفير والفداء والغفران الفضة دي مش هي اللي فادتهم لكن ده اعتراف منهم بالظبط زي أعمال الإنسان أعمال الإنسان مش علشان تخلصك لكن أعمال الإنسان لأنك خلصت مش علشان تنال الخلاص لأن الخلاص ليس إلا بدم المسيح عشان كده الفضة دي ما كانتش للتكفير عنهم ولا هي اللي فادتهم ولكن كان اعتراف بان الرب هو اللي فداهم بقوته واراد الله انه يحفر في ذهن وفي قلب وفي وعي الشعب انهم مفديين عشان كده كان بيدفعهم الواحد لما بيطلع من جيبه حاجه ما بيطلعهاش بسهوله فيتحفر جواه انه مفدي لان الفداء ده هو اساس سكناه في وسطهم لانه فداهم عشان كده لانه حبهم عشان كده عايز يعيش معاهم والفداء ده اساس العلاقه بيهم وقبولهم ليه وبعد كده لانهم مجديين هيقبل منهم العباده اللي هيقدموها في خيمه الاجتماع عشان كده كلمهم عن فضه الكفاره وربطها بخيمه الاجتماع احساسك بانك مفدي هو الاساس اللي ربنا هيقبل من خلاله الصلاه اللي انت بتصليها والخدمه اللي انت بتخدمها والعطاء اللي انت بتعطيه والصوم اللي انت بتصومه بتعمل الحاجات دي ومش جواك الاحساس بانه فداك الله لا ينظر الى كل اللي انت بتعمله عشان يقبل منك عبادتك لازم تعترف وتكون شاعر بانك انسان مفدي عشان كده من الموقف اللي حصل مع داوود لازم نتعلم حاجة ان احصاء الشعب من حق الله فقط لان الله هو اللي يمتلك هذا الشعب لانه هو اللي فداه مش مش من حق حد تاني وده يديني احساس باني ملك لله مش ملك لذاتي ولا ملك لعيلتي ولا ملك لمجتمعي ولا ملك للعالم انا ملك لله لان الله هو اللي فداني الله من حقه فقط لان هو اللي فدى داود حب يشوف قوته ومجده في المملكه لكن ده مش ملكك يا داود ده ملك الله الله من حقه هو بس اللي يعد لان احنا جنوده احنا اللي فدانا وهو بيعدنا عشان كل واحد يدرك قيمته في نظر الله انه معروف ومحبوب ويدرك مكانته انه مكانته عظيمه وايضا يدرك مكانه مكان مكانك فين تجاه الله ما هو حط خيمه الاجتماع في النص ورص الشعب على شكل صليب ثلاث اسباط جهه الشمال وثلاث اسباط جهه الجنوب وثلاث اسباط جهه الشرق وثلاث اسباط جهه الغرب لازم اعرف مكانتي عند الله ومكاني عند الله وربنا عايز يخليني اعمل ايه خدمتي ايه وظيفتي ايه دوري ايه في الحياه وعدهم علشان كمان يملكهم الارض لاني وارث اعرف حقي في الميراث صحيح فوق الجبل وربنا بيكلم موسى قال له عد الشعب وخليهم يدفعوا نصف الشاقل